الدين منار الشورى قول وحوار والشورى للدين منار هذا الإسلام يعلمنا أن يحيا المرء ويختار وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار والمسلم السلام عليكم ورحمة الله حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار في حقيقة الأمر موضوع الحلقة النهاردة هو موضوع يعني كل خمس شهور بيبقى نفس الموضوع أسعار بتزيد بشكل غير عادي وبشكل غير طبيعي مش عارف في إيه يعني كل فترة كده فجأة نلاقي الأسعار زادت مشروع قانون ضرائب بزيادة الضرائب على 50 سلعة زيادة الكهرباء طبعا بعد الكهرباء هنخش في زيادة الماء وبعد الماء ما اعرفش هنوصل لفين ولكن زيادة الأسعار خاصة بقى ان بعض التجار يعني بيعملوا حاجة في السوق غريبة جدا بيخزنوا سلع أول ما يسمعوا إن في حاجة هتزيد ويبدأوا يبيعوا بأسعار جديدة وهي أسعار أصلا يعني زي مثلا زيادة الضرايب على 50 سلعة تم تجميد هذه الزيادة أو تم إرجائها ومع ذلك السلع دي زادت يعني زادت إزاي ما اعرفش بس يعني زادت الزيادة المؤخرة في شرائح الكهرباء وداخلين طبعا عليه زيادات أخرى مش عارفين إيه تاني هيزيد فأصبح الغلاء النهاردة كل فترة الأسعار تزيد بشكل مبالغ فيه مش عارف في إيه يعني هل هي مواكبة الأسعار العالمية هل هي جشع تجار هي هي تغيرات سوق مرتبطة بسوق عالمي في تغيرات في السوق أو إيه دي أسئلة كلها يجاوبنا عليها ضيفنا العزيز واللي كان معانا ساعة استفتاء انت ساعة انتخابات إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية الظاهر إن هو في كل استفتاء بيكون ضيفنا موجود الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ازيك يا استاذ اهلا بيك اخبارك يا استاذ محمود الله يكرمك انت ظابط نفسك اه على الانتخابات كان برضه العدد احنا كنا فعلا كل كل لفته مهمه ان احنا كنا يوم اعلان نتيجه الدكتور مرسي المره اللي عدت بالظبط بالظبط وعرفنا النتيجه هنا اول ما جينا اه اول ما جينا كانت النتيجه معلنه بالظبط طريق ظاهر اني بقت مرتبط وجود حضرتك معانا مرتبط ب لا لا انا سعدني ان اكون معاك دايما بس وشك حلو يعني دايما الله يخليك يا ريس الله يخليك الاستفتاء اهو يعني الامور ماشيه بشكل ربنا يسترها ان شاء الله انا بتمنى ان البلد تتجاوز ازمتها وان احنا انا يعني قلق على البلد جدا انا محتاج الناس الفتره اللي جايه دي نحاول زي ما بيقول دكتور مرسي نحضن بعض ونقرب من بعض لكن المسافات تتباعد الفتره اللي عدت والخلافات بتشتد البلد دي محتاجه الفتره اللي جايه دي اللي يجمع ويلم الناس باي حال من الاحوال لانه احنا لو ما حسناش من وضعنا الاقتصادي خلال المرحلة اللي جاية الفقراء هم من سيضارون من هذه الأزمة ومن تبعاتها وربما نصل إلى يعني ما لا يعني نتمناه جميعا أنه الناس يعني مش عايز أقول أن احنا ممكن نوصل لثورة جياع لأنه أنا حاسس أن ربنا في لحظة من اللحظات هيكرمنا إن شاء الله وهيوفقنا لأنه البلد دي محمية ومحروسة البلد دي يمكن البلد الوحيدة اللي في الدنيا اللي ذكرت في القرآن يعني مرات عديدة كل الأنبياء مروا في البلد دي وعشان كده يعني أنا حاسس أن ربنا في لحظة من اللحظات هيتجلى ويعني يتجلى علينا برحمته لأنه إحنا في مشاكل يعني أنا حزين حزين جدا إنها بتحصل في مصر.
طيب أستاذ محمود يعني بعيدا عن الوضع السياسي أو التوترات السياسية أو شد وجذب سياسيا يعني مش مش ده الاساس في موضوعنا عايزين نفهم موضوع الاسعار زياده الاسعار زياده الاسعار كل فجاه يعني احنا برضو اتكلمنا في زياده الاسعار دي لو تفتكر من ست شهور ايوه صحيح الاسعار زادت ادي بعد ست شهور الاسعار زادت تاني ايه اللي بيحصل ايه السبب الرئيسي في زياده الاسعار هل هو جشع تاجر هل هي متغيرات عالميه هل الاسعار زادت عالميا مع ان اسمع ان في بعض الدول الاسعار فيها ما بتزيدش كل الناس بتفحت عارف مش عارف ايه يعني عارف يا احمد الناس بتسافر السعوديه بتحج او بتعمل عمره من وقت لاخر بيجي يقول لك احنا اشترينا البيبسي او المياه الغازيه السنه اللي عدت بنفس السعر اللي احنا اشتريناه السنه دي او بنفس السعر من خمس سنين هو ايه اللي بيحصل انه ال ال يعني في البلاد حتى اللي حوالينا بيقدروا بشكل او باليات اقتصاديه معينه يثبتوا الاسعار لفترات كبيره لانه في مفيش فجوه عنده ما بين المرتبات والاجور ما في ما بين المرتبات الاجور وما بين الاسعار ما عندوش فجوه كبيره وبالتالي بيقدر يسيطر المواطن على الحكايه بيقدر بيبقى معه فلوس تمكنه من الشراء حتى لو السلعه ارتفعت بشكل يعني ملحوظ او بشكل نسبي صغير انما عندنا في مصر المرتبات زي ما هي ربما يح- يح- حصل تغير الفترة الأخيرة دي نتيجة لل- المظاهرات الفئوية وشيء من هذا القبيل وده على فكرة عمل أزمة كبيرة جدا في عجز الموازنة النهاردة احنا عندنا عجز وصل ل 140 مليار جنيه نتيجة ال- الاستجابة الفورية للمطالب الفئوية آه، كل واحد عايز يزود مرتبه فبيعمل مظاهرة فبيزيد المرتب كل واحد عايز بقت يتعين ثقافة فبيتعين و... و... وكل ده لود على الموازنه العامه للدوله كل ده في النهايه له تاثيرات بالغه الخطوره على المدى القريب مش المدى المتوسط او المدى البعيد بيخلق حاله آه، يعني قلق دائم على الاقتصاد احنا النهارده مصنفين عالميا ضمن قراءة الرائع عند المنطقه البرتقاليه في الاقتصاد وبالتالي بعد شويه هتلاقي نفسك دخلت الى مرحله اصعب مرحله الحمراء بقى ال- ال- اللون خطورة.
الاحمر اللي يخوف ويرعب ويخلي العالم كله آه، يعني يخاف من انه يجي يستثمر في مصر احنا عشان كده انا بقول انه آه، الحكومه الان مطالبه بحزمه من بحزمه من الاجراءات التي تمكن المواطن العادي من انه ي- يصل إل- الى الى سلعه آه، هادئه ويعني سعرها مقبول لانه الازمه اللي عندنا انه معظم التجار الكبار مش الصغيرين خلي بالك استبعد التجار الصغيرين لان دول مفعول به زي المستهلكين بالظبط تمام انما التجار الكبار اللي بيلعبوا في المليارات او الملايين الكبيره هم دول اللي بيبقوا سبب رئيسي في ارتفاع الاسعار لانهم بيعظموا من ارباحهم على حساب المستهلكين يعني بمعنى واحد بيعمل القلم ده بجنيه وبيبيعه ب 3 جنيه يعني ده رقم مش قليل في ناس بتعمل كده يعني لك ان تتخيل ان شركات الاسمنت الاجنبيه في مصر وده كلام احنا محتاجين نتكلم فيه في الموضوع بتاع الضرايب اللي آه، كان الدكتور 50 مرسي- سلعة ال 50 سلعه آه، آه، في شركه اسمنت في الربع الاول من السنه دي آه، ربحت ربحت حققت ارباح مليار و300 مليون جنيه على باب المصنع يعني عملت الاسمنت وخلصته وحطته بره باب المصنع للناس تاخده كسبت فيه مليار وت- لا سوقت ولا بعتت ولا راحت يمين ولا راحت شمال ولا عملت اي مشاكل ولا دفعت دعايه ولا دفعت توزيع ولا ولا عملت حاجة ولا كل اللي عملته انها انتجت ال- الحاجه وحطيتها قدام الباب جم التجار شالوها ومشيوا خدت مليار وربع و300 مليون جنيه ارباح على باب المصنع بمناسبة ده الأسمنت في الربع الاول آه، آه، آه، في جرايد الجمعة في أهرام الجمعة كان في استغاثة من بعض مصنعي الأسمنت اللي هم بقى ما عندهمش غاز بيستخدموا المازوت في زيادة ال- ال- ال- سعر تن المازوت فعايز أقول إن ما فيش عدالة ما بين اللي بياخد الغاز وينتج منه وما بين اللي بياخد المازوت المشكله ان الدوله بتشتري المازوت يا احمد وبتديها لهم بتاخده بسعر عالمي بتديه لهم بسعر مدعم يعني ده برضه يعني حتى المازوت نفسه اللي احنا بنشتريه من الخ... معظمه دلوقتي بنشتريه من الخارج ما هو أنت عشان تحرر سعر المازوت عليه تديله بسعر عالمي تحرر سعر الغاز تديله بسعر عالمي إما المصاف الظلم عدل توصل لده غاز ده غاز هو وصل ده طبعا كهرباء ده هو كهرباء طبعا لكن عايز اقول لك ان في فرق في في تن الجبس مثلا ما بين اللي بيشتغل بالسولار مش بالطرق سولار طب.
وما بين اللي بيشتغل غاز 50 جنيه في الطن طب.
واحد خد بالك ده في الطن الواحد ده بيخش يجيب مين المصنع اللي عنده غاز وده بيجي خساره على مين المصنع اللي بيستخدم السولار مم.
فانت النهارده لازم أن يكون المصانع آه، آه، آه، آه، او المنتجين مساوون في مساله الخدمات ده عنده غاز يبقى ده عنده غاز ده عنده بيشتغل بسولار يبقى ده بسولار لكن النهارده ما تطلبش ان انت توصل لده غاز وتحاسبه بشريحه معينه وده سولار وتطلب ان ده يعيش ده هيموت انا عايز اقول لك يا استاذ احمد اي اي ما كانت الظروف زي الشركه اللي كسبت مليار و300 مليون جنيه مثلا ايا ما كانت الظروف سواء كان بيستخدم غاز او بيستخدم سولار او قصدي بتاع ده مازوت كلاهما بياخد دعم آه، من ال package الكبيره اللي بت- اللي بتصل تقريبا في حدود 70 مليار جنيه 120 مليار آه، في الموازنه بالنسبة 120 مليار للمحروقات.
جنيه محروقات اه يعني رقم بشع جدا ورقم كبير ده بيخش جيب برضو الناس الاغنياء دول لأن خلي بالك الشركات دي معظمهم كلهم شركات اجنبيه باستثناء شركه او شركتين مصريين انما الباقي كله شركات اجنبيه يعني في شركه منهم بتحقق ارباح في كل دول العالم 5% 3% هنا تحقق 150% 500 المية اه لا يعني يعني انت هنا بص تجيب من الآخر.
الفرق الفرق ما بين الربحيه اللي بيحصل عليها بره مصر احنا عملنا مقارنه في مره ودراسه على شركات الاسمنت في مصر لقينا ان في شركات آه، مالتي ناشونال لها فروع في كل دول العالم المكان الوحيد اللي بتحقق فيه ارباح خرافيه هو مصر نتيجه لايه نتيجه لعدم وجود ضوابط في السوق يعني مثلا احنا عندنا هنا آه، قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية يشجع على الاحتكار ويمنع المنافسة ازاي ليه؟
هي- يعني مثلا المهندس رشيد وزير التجاره الصناعه او الص- السابق وده كان رغم ان انا يعني كنت سبب في في مشكلته ال- الحكم اللي صدر ب 15 سنه ده ده قضيه القضيه اللي كان فيها أح- المهندس احمد عز ودي اتحكم فيها ب 10 سنين وانا كنت المقدم البلاغ في القضيه لكن رغم هذا آه، الوزير ده كان عمل حزمه من الاجراءات والح- وال- والتشريعات تحمي المستهلك ولكن احمد عز في مجلس الشعب في ذلك الوقت وقفها لانه كانت بتتعارض مع مصالحه مصالحه هو كان عايز يعمل ماده شاهد الملك انه يجوز للي يعرف معلومه ان يبلغ عنها دون ان آه، يحاسب يعني ما ما ما يتغرمش ما يعاقبش يعفى من العقوبه ولكن للاسف الشديد آه، احمد عز وقف ضد الم- الماده دي وبالتالي جزء من ازمه الاحتكار في مصر هو ان السوق نفسه مغلق ومحدش عارف يكشفه اللي بيكشفه اطراف السوق اللي جواه واطراف السوق اللي جواه لو حد على الطرف هيتحبس وح- قصدي هي- هيدفع غرامه وغرامه بالملايين في مين هيروح يبلغ ان المنافس بتاعه آه، بيعمل ممارسه احتكاريه ويدفع غرامه اروح ابلغ وادفع طب وليه عنها ما بلغت وبالتالي يعني بامانه شديده احنا محتاجين حزمه الحزمه ديت ما آه.
طلعتش ليه بعد الثوره آه، احمد عز مش احنا موجود.
طالبنا واحنا عشان كده انا طالبت المجلس قبل ما يتحل وبطالب الدكتور مرسي الان لانه في ايده التشريع وده محدش يقدر يقول له انت عملت كده ليه لانه دي حزمه من صالح التشريعات الوطن صالح المواطن التي تقتضي تقتضيها الظروف الراهنه يعني لو هو عملها حي... الناس هتدفع له تعظيم س- انا واحد من الناس اللي اختلفت معاه في قانون الضرائب الجديد في اللحظه دي هقول له برافو واقف معاه وسنده مم.
لانه في النهايه ده بيحمي المستهلكين يعني مثلا آه، آه، تغليظ العقوبه تجريم الممارسه الاحتكاريه الممارسه الاحتكاريه بتدفع عليها غرامه احتكر انا بثلاثه اكسب لي 3 4 مليار وادفع لي غرامه 200 مليون ايه المشكله يعني 200 مليون اما اكسب انا 3 مليار من الاحتكار احمد عز كان بيحقق 3 مليار و600 مليون جنيه في سنه من السنوات حقق 3 مليار و600 مليون جنيه ارباح لا ده سنه 2011 بتاعت الثوره داخل له مليار جنيه ارباح لوحده اه ده- ده فرد لا ده فرد لا لا لا ال- ال- 2010 كان ال- 2009 تقريبا كانت 3 مليار و600 مليون جنيه ارباح مره واحده يعني لو في تاجر مخدرات في الع... لو المافيا في العالم لو تاجر عايزه تعمل سلاح.
ربح مش تقدر تعملها مم.
وبالتالي انا دايما اقول انه لو احنا قدرنا نعمل الحزمه دي حزمه تشريعات اقتصاديه تمكن ال- ال- السوق من انه يحكم آه، إن نحكم قبضتنا كح- كدوله على السوق تنتهي الازمه لكن بغير هذا في حاله انفلات في كل حاجه انت النهارده بتعاني من انفلات في الاسعار وانفلات اخلاقي وانفلات امني وانفلات كل حاجه منفلته نتيجه لانه الضوابط الحاكمه للسوق ب- غايبه الحكومه نفسها لابسه طاقيه لخفه ما حدش ما حدش يقول لي انا انا مثلا واحد من الناس اللي بقرا ان حكومه قنديل تحديدا من أسوأ الحكومات اللي, اللي مرت في تاريخ مصر ما عندوش خبره وانا يعني هو راجل طيب وراجل محترم وراجل مهذب لكن ليس بالطيبه وليس بالخلق وال- ال- الطيب ولا مش عارف ايه آه، تسير الامور لازم يبقى في فكر لازم يبقى في رؤيه اقتصاديه لم- لازم يبقى في عنده قدره وابتكار و و و وابداع و وانه ي- يبدا يتحرك يعني انا انا لما شفت الدكتور هشام قنديل في مره نزل اسم من الاسام بالليل كنت فرحان جدا فرحة.
بدات اشوف رئيس وزراء ميداني لان انا طول عمري حتى في في حكومات ما قبل الثوره دايما اقول يا جماعه احنا محتاجين حكومه كاجوال حكومه مش كلاسيك ما تلبسش كرافته تمام حك- حكومه تنزل الشارع آه، تنزل, تنزل المواطن تشوف الناس مم.
تلبس كوتشي وبنطلون جينز وتبدا تتحرك وتروح آه، على المخبز بت- وزير التموين يلف على المخابز وزير الصحه يشوف المستشفيات اذا في عيب ولا ح- كل دي حاجات الاعت- ازمه مصر في مركزيتها واعتماد المسؤولين على انهم يتلقوا اوامر مكتبيين ويتلقوا تعليمات ويتلقوا آه، تقارير من ال- ال- اللي تحتهم وهم قاعدين في تكييفات وفي وهم قاعدين في في المكيف وفي غالب الاحيان اللي تحتهم بيقولوا لهم معلومات كتير من الاحيان بتبقى معلومات مغلوطه كله تمام يا باشا يعني فرع وزير التموين آه، آه، بي- بي- وزير مساعد وزير ال- آه، التموين بيقول له آه، الدنيا زي الفل وفي ناس بتموت بسبب انابيب بوتاجاز مم.
طب ازاي يعني اذا في دم والدم ده يكذب ده واحد ميت مقتول عشان انبوبه بوتاجاز وتقول له كل شيء تمام طب وانت بعد المده في ايه يعني في بعد واحد بني ادم انت كان يفترض ان توفر له هذه السلعه فجاه مات انت يعني ده ايه ده, ده يعني بمناسبة أنبوبة البوتاجاز الحكومة بتناشد المواطنين اللي عندهم بطاقات التموين يسجلوا بن- آه، البيانات بتاعتهم علشان خاطر يحصلوا على كوبون البوتاجاز طبعا على فكره انا موضوع الكوبونات ده كنت واحد من اللي شجعوه تشجيع مفرط لانه انا حتى لو كان في عيوب في البدايه اي تجربه فيها عيوب في البدايه يمكن تدارك الديفوهات بتاعتها ممكن تحل تحلها ممكن ت- توصل لفكره انه ت- تنتهي الحكايه لا بعد والناس ال- بعد كده بتواكب ال- ال- تعرف كل شيء.
التحديث آه، يعني آه.
يعني شفت انت نفسك بتقول في خطا انا اصلحه مش عارف ايه لا لا وبعدين الاول كان الناس متخوفه من آه، صرف المعاش بالبطاقه الذكيه سمارت آه، كارت مثلا آه، دلوقتي بتستخدمه كويس الناس كانت متخوفه من صرف التموين بالسمارت كارت برضه بتصرف بيه على فكره كويس العيش هيعملوه كده تقريبا يعني لا، لا، في دي- تجربه في تجربه ان العيش آه، هيبقى ببطاقه ذكيه ده ده يعني- والله يرحمونا انا رغيف العيش عندي بنص جنيه اه لا لا لو اكتر من كده دلوقتي خلي بالك ده بنص انا جنيه عايز اقول لك يا أبو حميد انه بعد الحكايه بتاعت ال- ال- الضرايب الجديده دي آه، مثلا بتوع السجاير خلي بالك السجاير اه رئيس من عمل الشيطان واللي يشربها هيخش النار ويعني وانت عايز تقوله مم.
لكن في النهايه منتج بيشتريه المستهلك بفلوس ما فلوس مش فلوس زياده عليها دي تجوز زياده عليها دي أنا مش هي على- دي دي, دي مش لا على لا، الجائز.
طبعا بص بص في سلع لا نختلف عارف يا عليها احمد انا انا وفي رفضت سلع نختلف عليها لكن انت لما تيجي تفرض طب اقول مثلا لك على حاجه آه، آه.
انا رافض الزياده اللي على آه، الضريبه اللي على الخمره لا ده ازاي يعني انا رافضها اساسا هي مت- ده على فكره اعلى ضريبه في الشريحه اللي اتعملت لا هو المفروض 200%.
يتقفل المحلات اللي بتبيع عارف انا الحاجات دي.
رافضها ليه؟
لان دي اصلا أنا فلوس مش عايزها.
مم.
لان انا شايف ان هي لو دخلت في الفلوس بتاعت الدوله حرام.
بتفرح بتفقدها بركتها مم.
يعني انا واحد من الناس صح، رافض صح.
فكره انه متفق معاك اخد آه، آه، ضرايب على الخمره اللي أنا مش عايزها مم.
بناقص الضرايب على الخمره طب انا عايز أسأل سؤال زياده الضرايب بقى على الاسمنت وعلى الحديد ده هيأثر على المستهلك طبعا بشكل كبير طبعا يعني الشركات لن تتحمل ديت طبعا ده انا عايز اقول هينزل- لك حلول بقى يا احمد مم.
انا عشان اتكلم بصح... بصراحه انت عايز تحل ولا مش عايز تحل عايز تحل نحل مع بعض لانه في حلول ازمه مصر الان ان احنا ما عندناش سيوله نقديه وعندنا مشكله في عجز الموازنه 140 مليار عجز يقطم وسط اي حكومه يعني اي حكومه عندما يبقى عندها عجز بهذا الشكل يبقى قاعد حيس بيس ما يعرفش هو هيعمل ايه وبالتالي انا مقدر الازمه اللي فيها الحكومه لكن على الجانب الاخر انا لابد ان اقدر الازمه اللي هيبقى فيها المستهلك او المواطن العادي لانه فرض ضرائب ب... ب... في... ترفع 50 سلعه وال50 سلعه دي بتعمل حاجه اسمها الاثر التراكمي الاق- ال- التراكم الاقتصادي في حاجات تانية بمعنى يعني مثلا ال- بتاع السجاير ده يقول لك يا عم السجاير ما غليت بتاع التاكسي
مم.
بتاع التاكسي يقول لك يا عم السجاير ما غليت ما انا هجيب منين يعني فيتعلق لك بزياده السجاير ويزود عليك الاجره بتاعت التاكسي او الاجره بتاعت الميكروباص كل حاجه بتتراكم كل حاجه هيدفعها ال- ال- المقدم الخدمه هت- هتنتج لك غلاء في السله الخدميه احنا يا أبو- يا استاذ احمد بنتعامل مع سلتين سله غذائيه وسله خدميه السله الخدميه دي هترتفع بشكل مفرط بدليل ان انت كمان حتى السله الخدميه اللي بتتعاطى معها الدوله المصريه اللي هي الحكومه يعني غليت النهارده انا معايا آه، ميه ب 360 جنيه يعني آه، ايصال ميه ب 360 جنيه رقم كبير جدا يعني في ناس في ناس وصلت لمرحله انها بتاكل من ال- من الزباله من القمامه احنا محتاجين بقى نعمل حزمه من الاجراءات التي تمكننا من ان احنا نهدي الامور عند هؤلاء الفقراء مم.
لان دول هم وقود ثوره الجياع مم.
خلي بالك لو انت تابعت وده الكلام الواحد بيحذر منه وانا خايف منه جدا خايف منه بافراط لو انت تفتكر بعد الثوره مباشره الهايبر ماركت كلها نهبت نظفت على الارض نهبت اه دي انا بسميها البروفا الجنرال بروفا جنرال لثوره الجياع ليه اللي وقف ثوره الجياع في الفتره دي عارف مين عبقريه الشعب المصري انه احنا بدانا نكون لجان شعبيه وبدانا نقف نتكاتف.
عند عند اماكننا انت وقفت عند الشارع بتاعك على ناصيه الشارع تحمي الشارع من دخول وكل شويه يقول لك في عيال حراميه جايين مش عارف من جاي مدينة منين ناصر.
لقينا آه، يعني احنا في المنطقه بتاعتنا دي كان يقول لك بتوع الدويقه جايين او بتوع منشيه ناصر مش عارف ايه ايا كان ايا وعندك- كان يعني يعني آه، ايا كان يعني يعني آه، بغض النظر في عن الاخر البشر يعني انت انت في النهايه عندك حزمه حزام ناسف من العشوائيات بيحيط بالقاهره هذا الحزام لابد ان تاخذ في اعتبارك خلي بالك انا قلت الكلام ده في النظام اللي عدى كتير جدا لكنه كان لا يسمع انا بتمنى المره دي ان في حد يسمعنا لانه الخطوره الداهمه علينا كمجتمع لو لو لو انا يعني ابسط مثال لو لو ان الدكتور مرسي بيسوق عربيه وانا راكب معاه وانت راكب معاه راكبين عربيه مع بعضينا وانا اختلفت مع الدكتور مرسي هل متاح ليك او هل لديك طرف ان انت تتمنى ان الدكتور مرسي يعمل حادثه؟
لا الدكتور مرسي لو عمل حادثه لا طبعاً.
يعمل حادثه بيك طبعا يعني لو دخل في صخره احنا كلنا داخلين في صخره الشعب المصري كله التشبيه الأدق إن الشعب المصري كله في مركب واحد اه احنا في آه، مركب واحد دعنا هنغرق نخرج كلنا.
إلى فاصل ثم نواصل بعد هذا الفاصل ماشي.
والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبشر
أوسكار تيفي شوب دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما ألف زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما ألف زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك في المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
رحيما بعباده والفرحة جائزة كبرى عدنا بفضل الله والنصر ما أبهى شرون يحفظنا السلام عليكم ورحمة الله كنا قبل فاصل بنتكلم على أستاذ محمود على مسألة زيادة الأسعار بشكل آه، مبالغ فيه وإن زيادة الضرائب بتنعكس على المواطن بزيادة أسعار في الفاصل في مكالمة تليفونية بيني وبين صديق ليا فبيقول لي إن هو رايح يشتري جرجير أو يشتري مثلا خضار من بتاعة الخضار فبقول لها دي دي الأسعار غالية ليه كده بتقول له شوف الدولار النهاردة بكام المضمون ان هو الانعكاس بينعكس اي ضرائب بتنعكس حتى على مستوى يعني هو بيقول لي بيقول لي طب بتاعت الخضار مالها ومال الدولار اصلا يعني هي ايش عرفها بالدولار ولكن بيتحججوا باي حجج علشان خاطر يزيد الاسعار استاذ محمود تعتبر ده جشع تاجر؟
طبعا لا شك على فكره السجاير يعني يا ست مالها بره الدولار يعني, يعني تاجر مثلا إيه؟
السجاير اذا اعتبرناها سلعه آه، يعني انا بعتبرها سلعه استراتيجيه انا مش مدخن مم.
لكن آه، فكره ان يتراكم عليها حاجه تانية زي بتاعه الفجل هتقول لك ما لا ما ال- الفجل غلي والجراير غ- و- و- و- والسجاير غليت والمعسل غلي انت شفت حاجه اسمها النشوق لا انا مش متخيل ان النشوق ده موجود فوجئت في القائمه بتاعه القرار نفسه النشوق ده اللي هو ايه؟
مكتوب النشوق ايه النشوق ده؟
في ال 50 سلعه؟
مش- اه في ال 50 النشوق؟
سلعه اه اه في سلعه النشوق ده كمان زيه زي المعسل 150% زياده في الضريبه حتى بص على النشوق ده ده بتاع تدخين يعني بي...
النشوق ده يا سيدي كان زمان بيستخدموه الناس يجيبوه ويستنشقوه كده فيعطسوا تمام آه، كان زمان بيبيعوه عند انت لو رحت عند العطار دلوقتي تقول له عايز نشوق يعني هتلاقي عنده شويه صغيرين مثلا جايبهم من الزبائن اللي هم كبار في السن يعني مثلا عنده 60 سنه انا مش عارف ال- ال- حكايه النشوق دي جت منين جوه القرار ده او ال- اللي قاعد بيعمل سرقه النشوق لا قاعد بيفصل القرار ده يعني م- ساب كل حاجه ومسك بص يا النشوق.
محمود هل تعتقد ان آه، آه، الحكومه ورطت رئيس الجمهوريه في اتخاذ قرار انا اتصور انه في حد بيورط الرئيس مرسي في هذا الكلام بيورطه بشكل بالغ السوق يعني وفي وقت حرج يعني يعني مين يقول انت انت داخل على استفتاء يعني بالعقل كده لما تبقى داخل على استفتاء تدي الناس فلوس تمام يعني حسني بتخوف مبارك الناس فلوس حسني مبارك في 8 وفي في في ابريل اولى س- ساعه 6 ابريل اولى قبل 6 ابريل 2008 تقريبا آه، 2008 عمل 30% مكافأة ليه؟
اللي هي العلاوة باينة اللي هي العلاوة ده عمل أكبر علاوة في تاريخ مصر كانت 30% أنا نفسيا استغربت جاب ال 30% دي منين؟ حتى أيامها ما كانوش جمعوا الفلوس وقعدوا يفرضوا ضرائب على حاجات معينة عشان يجيبوا الفلوس دي ويدوها للناس لكن 30% ده رقم كان بشع جدا لكن هو كان مقبل على آه، مظاهرات وعلى احتجاجات فبيوقف الكلام ده بال- بالإجراءات ال- الهادية دي بيهدي الناس فما ينفعش ابدا ان انت تبقى مقبل على الاستفتاء وتروح واخد قرار بهذا الشكل يعني انا لا, لا, لا انا لو واحد من اللي بيتخذوا القرار ارجع الكلام ده حتى ولو في تبعات عليا هتاثر عليا في التوقيت الحالي اتحملها واتحمل المضاعفات الناتجه عن ان انا آه، بت- ب- ب- بوقفها لكن على الجانب الاخر لا اتحمل المضاعفات التي من الممكن ان تنجم من الزياده لان الزياده بتطال كل السلع يعني 50 سلعه دول المعلن عنهم لكن الحاجات التراكميه اللي بتعملها في باقي كل السلع وبالتالي انت امام ازمه طب انا اخد ليه قرار في التوقيت ده الا اذا كنت انا بستهدف من ده ان انا اوقع حد يعني هو لو انا لا انا لو من الدكتور مرسي اللي خد القرار ده امشيه اقول له روح انت اوت لانه وجوده هو في دكتور خطر صابر لما كله يمشوا على بعض يعني انا اتصور كله ياخدوا بايده بعضيهم على بعض ان شاء الله انا اتصور ان ده في خطوره آه كمان في خطوره على الدوله يعني ما ينفعش ان انت تاخد قرار عايز تحل بقى ما احنا عايزين يعني انت عمال يقول لك ايه انتوا عمالين تتكلموا وتقولوا كلام ومكعبر وت- ومش عارف ايه طب هو قدامه حل تاني غير صندوق النقد الدولي اه قدامه حل ايه الحل عندك الطفله بتاعه الاسمنت الرسو... المحاجر بتاعتنا احنا عندنا اعلى ثروه محجريه في العالم لك ان تتخيل ان الصينيين بياخدوا من عندنا معدنين الرخام ده الرخام المكسر في شقه في شقه تعبان روح كده شقه تعبان هتلاقي كله اتبدر صينيين ليه هو بياخد منك التراب بتاع رخام وبيصنع منه رخام تراب بياخد اه بياخدوا التراب ال- عارف حضرتك اللي هو ال- ال- المنشار اللي بيقطع ال- الرخام ده بينزل تراب مع بينزل حجر.
تراب او بينزل آه، حاجه ناعمه بودرة كده.
بودره بياخدوا البودره دي يصنعوها تاني الكسر نفسه القطع الحته اللي بتترمي صغيرة.
اللي كانوا جابوها في موقعة الجمل آه، اللي بيحاربوا بيها بعض.
اللي جابوها في بتجيب فلوس دي لا ده انا عايز اقول لك دي في موقعة الجمل كانوا بيجيبوا الكلام ده من شقه تعبان بتوع رجال الاعمال بتوع الحزب الوطني كانوا بيجيبوا كميات ضخمه منها ويرموها عند مدخل ميدان خدوا التحرير.
براءة رفعوا عليه قضية دلوقتي.
لا لا لا ما مش دول بتوع موقعة الجمل اللي كان ال- ال- ال- القيادات يعني لكن عايز اقول لك ايا ما كانت خدوا براءه وما خدوش هو في النهايه الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش ولذلك انا لما حصلت البراءه في القضيه دي القضيه دي خلي بالك كانت قدام القاضي اللي حكم في قضيه احمد عز وعطى احمد عز 10 سنين لكنه كان متيقن من الحكايه في القضيه دي لما اعطاهم براءه آه، انا اعرف ان الراجل ده يعني احسبه عند الله يعني راجل محترم وراجل تقي وما ما, ما عندوش حاجه يعملها الا الجامع وباني جامع كده وراجل طيب جدا يعني ولا يجوز الطعن على احكام القضاء اه يعني فالراجل ايام أو لا ما خد- يجوز ال- ال- انا انا صعب عليا الحديث حد عن قال لي الحكم.
لا هذه قضيه احيلت الى ربنا ما هو افرض ان انت ما خدتش الحكم في الدنيا هو انت متخيل انت هتهرب الادله اللي انت عمال تغيبها وتضيعها يمين وتضيعها شمال ما بتغيبش الادله عند ربنا ابدا ربنا عنده الدليل القاطع انت عندك كل الادله ظنيه وعشان كده بقول لك يعني ايا ما كانت الظروف الصينيين يا احمد بيعملوا الاتي بيجوا ياخدوا البودره والكسر الرخام ومش عارف ايه ويصنعوها عندك الطفله بتتباع بالقرش انت اخر مره شفت القرش في حياتك امتى يمكن انت ما شفتوش اساسا لا ما شفتوش انا متاكد انك ما شفتوش لا ممكن بس تكون- عندي عندي عندنا ذ- يعني ذكريات من- ذكريات أيوة.
يعني انت ممكن تكون شفت مثلا الشلن ال 10 ساغ الورق الورق او او ال 10 مم.
ساغ مم.
طب لا، انما شفت ما الشلن شفتش الورق.
المليم مثلا ولا القرش انا شفت لا، لا.
مليم وشفت قرش يعني اتيحت لا، لي يقول هذه لك واحد الفرصة.
ميلم.
اه يقول لك واحد ميلم وقرش آه، آه، قروش دي انت انتهت تماما انتهت لكن ما زال لغايه وكان دلوقتي في متر- دكله وتعريفه وال- متر الطفله ب 13 قرش يعني ايه متر الطفله ب 13 قرش طب ما لو زادت إيه، سعر الطفله اللي هيزيد بصنع منها سعر السيراميك الأسمنت.
الطفله اللي بصنع لا يعني ما هو هو ايا ما كانت الظروف انت طن... ت- ط- تكلفه طن الاسمنت 200 جنيه بيبيعوا لك ب 550 جنيه يعني 350 جنيه مكسب طب بقول لك في في هو ده نقل مكسب؟
وفي ضرايب وفي مش عارف إيه، حاجات كتير يعني لا هو بعد بعد ما بيغطي تكلفه عمالته بعد ما بيغطي ضرايب وبيغطي كل حاجه بي بي بي في حدود 200 جنيه عنده 350 جنيه مكسب 350 جنيه ده رقم تجيبه.
كبير جدا يعني هو اذا انت بتكلف وبتعمل كل حاجه ب 200 ب 200 جنيه وبتكسب 350 الطبيعي جدا بقى ان انت ايه لما تبقى عندك السلعه دي التكلفه بتاعتها 200 جنيه يعني لو لو زادت مع كل الحاجات دي بقت بعد 350 مع هوامش 300 جنيه تمام يعني ايه بقى ده كلام منطقي انما 550 جنيه مره واحده كل دي فلوس بتخش تجيب مين بتخش تجيب محتكرين بتخش تجيب ناس بيطلعوها بره بيحولوها لدولار بيفرغوا لك البلد من العمله الصعبه وبيجروا بيها بره طيب ما ناخد حق البلد منهم ناخد حق البلد منهم حتى في ال- في الغاز احنا بنديهم أس... بنديهم غاز وبنديهم محروقات وبنديهم طاقه ببلاش يعتبر اغلى طاقه في العالم ارخص طاقه في العالم بتعطى لشركات الاسمنت عندنا في مصر ومش شوف.
موجوده يا استاذ محمود يعني انا بقول لك يعني ده- في- ده- ده- ده ما فيش بتوع عداله المزيد.
توزيع طاقه اه اه يعني مصانع عز بتاخد مثلا ال- الحديد ال- ال- الكهرباء مصانع تانية ما بتاخدش كهرباء لا لا ما انا عايز مش اقول لك عارف ده انا عايز اقول لك ان احمد عز لما بدا يعمل المصنع بتاع السويس اللي هو بسببه حصلت القضيه دي اللي احنا اشتكينا فيها آه، ال- لما عمل الكلام ده ودخل ال- ده- ده- وصلته كهرباء وصلت كهرباء لباقي المصانع يعني المصانع كلها دخلت لها كهرباء ببركه الشيخ احمد عز تمام لولا احمد عز ما كانتش دخلت المنطقه دي كهرباء او غاز او جالها ال- يعني عايز اقول لك في النهايه احنا محتاجين ننظر إلى ما يمكن أن نفعله فيما يتعلق بالأغنياء كفاية بقى سيب الفق- الفقراء شوية ليه؟ أنت لو حطيت إيدك في جيب الأغنياء هتعاني شوية هيقرصوها لك هي- ت- تلاقي لدغ كده زي لدغ ال- اسمه ايه ده زي لدغ النحل نحل حلو طيب بيطلع عسل تمام لكن ع- إن- انما لدغ زي الفقراء لدغ التعبان انما الفقراء تحط ايدك في جيبهم تطلع ايه ولا حاجه هتطلع ايه ما عندهمش فيش.
حاجه ه- ه- هيقرصك البراغيث اللي موجوده جوه البتاع ب- ب- ده مش لاقي حاجه ولا تت- يعني الدنيا في النهايه بأي هذا الفقير لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد عليه الذي ي- ي- يعني كل ملكاته جباية ضرائب كان النظام السابق وأنا لا أتمنى أن النظام الحالي يبقى كل ملكاته وقدراته الاقتصادية هي الجباية برضه لأن أنت لو شفت القانون نفسه قانون 101 و102 هو 102 ده اللي أعلن إنما 101 أعدل 102 103 104 105 106 في نفس اليوم يوم 6 12 تعدل القانون رفع الغرامه بتاعه الناس بتوع الباعة الجائلين رفع الغرامه 100 105 رفع الغرامه بتاعه ال- النظافه كل دي حاجات جبايه لا مش جايز يا محمود نعم هو النهارده لما يبقى في في قانون محترم ما يخليش حد يرمي قمامه في الشارع يحافظ على البيئه يحافظ على وأنت بتدفع.
المظهر الحضاري هو- يعني ما يدفع هو من, الغرامة- من من سيدفع من المشكلة- يخالف القانون ما انا بص انا مع يعني ده ينفع دي.
حضرتك تبقى راكب عربيه ما شاء الله يعني زي عربيه مرسيدس اللي عندك او حاجه او البي أنا ام ربنا- سي او بتاع ينفع ت- كنت ماشي كده ترمي بي إم إيه؟
إيه، إيه، ترمي ربنا كلينكس يسمع منك يا ترمي وحميد.
ترمي ترمي كلينكس آه، ترمي منديل من ال- الازاز في الشارع مثلا لا طبعا ما ينفعش لا لا لا.
ينفع ان انت نازل من بيت الصبح واخد شنطه القمامه او ال rubbish بت- بتحطها مثلا آه، على اي رصيف ولا ما ينفعش بص النهارده على في- على في- فكره في- انا ليا وجهه في نظام يا استاذ محمود تحضر الدول بيقاس ب- ب- باتباعها للنظام الموجود أنا عايز هو أقول- النهارده ال ال ال ال ال الغرامات دي على مين؟ يعني انت انت حضرتك بتنفع ت- بتعرف تمشي في شارع الجلاء بعربيه؟
لا طبعا بتعرف بالله عليك؟
لا طبعا لا بعرف عايز اقول أمشي لك ان ولا امبارح في أي صوره شارع.
صوره في الاهرام صوره في الاهرام في شارع الجلاء صف واحد وباقي الشارع كله استنداد ملابس يعني العربيات مش صفين أو ت- صف واحد ومكان ثلاث عربيات آه، بالرصيف بش بنص الطريق ال- ال- الاسفلت اللي بيمشي عليه عربيات استنداد ملابس ده ما كانش موجود ليه موجود دلوقتي انا عايز اقول لك انه أنا هل كان هناك رادع في السابق والان ما فيش رادع لا هي المفروض انت الفكرة من بقى في نفسك إيه؟
تحترم الفكرة- الدوله تحترم القانون انا انا معك في هذا انا عندي ازمه ازمه سلوك اه هذه السلوكيات انت لكي تت- تساهم في حلها مش محتاج ان انت تعمل اجراءات قمعيه باكثر مما تعمل اجراءات اجتماعيه هي لا تسمى اجراءات قمعيه ولكن تسمى اجراءات تنظيميه لازم لازم يبقى في اجراء اجتماعي بمعنى ال- المجتمع في حاله انفلات هذا الانفلات لا يمكن تعديله بالغرامات او بالقمع لان القمع مش هيجيب نتيجه لان وصلنا لمرحله احنا دلوقتي ان انت شفت ساعه ما جم يخلصوا مشكله الميدان الجيزه في ثلاثه ظباط اتاخد منهم مسدساتهم يعني يعني احنا امام ازمه انفلات وصلت لدرجه انه بيعتدى على ضابط الشرطه وبيتاخد منه السلاح بتاعه تطور على هيبه الدوله وهيبه الدوله بتسقط وبالتالي انا انا شايف من وجهه نظري انه ال ال الاجراء الذي يمكن فعله الان هو اجراءات اجتماعيه فاكر لما كنا بنتكلم على انه الميه بتنقط من الحنفيه فما يجي لك اعلان يا ثانيه ما تسيبيش الحنفيه مش عارف ايه كان اعلان الحاجات تو- البسيطه توعوي. بي- آه، بي- بيتم توعيه المواطن مم.
اه يعني انا انا شايف ان التوعيه م- مهمه جدا الاعلام دوره مهم جدا في المرحله اللي جايه بغير هذا احنا هنظل في ازمه لا هو الاعلام أزمة هو الاعلام طاحنة.
سايب كل حاجه مش فاضي غير ايه آه، كل اللي اللي اطلق اللحيه وكل اللي ضرب طوبه وكل اللي حدف مش عارف ايه وكل اللي عمل يعني يعني حسبي الله ونعم الوكيل ايا ما كانت الظروف انا انا شايف من وجهه نظري ان الحل العملي الان هو ان تكون هناك لدى الدوله قدره على ضبط الاسواق لديها قدره على انها توجد ابتكارات وحلول اخرى غير انها تاخد من جيب الناس الغلابه، الناس الغلابه يكفيهم ما هم فيه الان، انا مش عارف الاسره المصريه ماشيه ماشيه ازاي، ازاي ال- الستات انا بعتبر ان المراه المصريه دي هي اهم امراه في تاريخ الدنيا على الاطلاق لانها قادره في امرأة الظروف فادحة.
آه، آه، قادرة في الظروف الطاحنة اللي فيها دي يا أحمد إنها تقدر آه، تحل أزمة آه، البيت ب... ب... يعني أنا مش عارف يعني إيه واحدة ست بتقبض جوزها بيقبض 500 جنيه وبيدي دروس وبيروح آه، مش عارف إيه وبيدفع مصاريف وبيأكل وبيشرب عايشين إزاي أنا مش فاهم 500 جنيه مش أقل من كده ده في حاجات أقل من كده يعني أنا أنا العبقرية آه، هو إنه الأمور تمشي بهذا الشكل يعني أنا يعني أنا بقعد أحسبها حسبة بيرما زي ما بيقولوا لكن آه، بتفلت مني وما بعرفش احسبها لانه بلاقيها مخرمه من كل ناحيه يعني احنا محتاجين انه واحد يتعمل حزمه من الاجراءات التي من الممكن ان تاخذ من ال- ال- الاغنياء في مقابل ان الفقراء يستريح شويه كفايه الفقراء تعبوا قبل الثوره تعب شديد جدا وعانوا معاناه شديده جدا لدرجه ان في ناس كانت بتقتل اولادها خشيه املاق قبل الثوره فما بالك بقى بال... بال... بال... بال... بالأزمة الطاحنة الاقتصادية الناتجة عن بعد الثورة الناس ما اشتغلتش المصانع في ناس هربت مشيت بره البلد في مصانع اتقفلت في شركات كل ده كلام أعباء بيشكل حمل على الدولة المصرية محتاجين نحط حلول وحلول جذرية وعاجلة يعني أنت مثلا 40 رجل أعمال في في أمريكا تبرعوا بنصف ثرواتهم لبلدهم لما حصلت أزمة بنك بلومان براذر منهم بيل جيتس طب ايه المشكله لما 40 رجل اعمال ولا 50 عندنا رجال اعمال مصريين شايفين البلد بتتحرق ما يتبرعوا ما يعملوا اي حاجه على اقل تقدير الناس اللي ممتنعين عن دفع الضرائب رجل اعمال من خمس ايام بيع شركته وهو رجل اعمال هربان بيع شركته ب 12 مليار جنيه اه طبعا يعني بتتكلم عليه رجل اعمال هربان بيع شركته من من النظام السابق 12 مليار اه طبعا الدوله دخلها كام لا لا ولا حاجه ولا جنيه اه لا لا عايز اقول لك احنا الفلوس راحت ازاي تحويلات يا بيه انت النهارده بتتكلم على دوله كانت تعطي رجال الاعمال كل ما يرغبون فيه كانت بتعمل الدولة كانت أنا دايما كنت أقول إن الحكومة بتعمل نوم العازب وعجين الفلاح لرجال الأعمال طب عشان إيه؟ عشان يشغلوا عمالة عشان يعملوا استثمارات وعشان يعملوا استثمار وأنا دايما كنت أقول لهم يا جماعة اللي بيحصل ده مش استثمار اللي بيحصل ده استحمار مش استثمار فين الاستثمار؟ استثمار يعني إن أنت تنتج سلعة مهمة جدا الناس محتاجاها بدل ما استوردها من الخارج على الجانب الآخر تشغل العمالة وتدفع ضرائب والدنيا تمشي إنما تلاقيهم بياخدوا إعفاءات ضريبية يعني في شركات شركة أحمد عز في كانت واخدة إعفاء ضريبي في 2005 إعفاءات ضريبية على أساس إيه بقى؟
آه، على أساس استفادوا آه، قالوا إنه في شركات بتعمل استثمارات في البلد وبتشغل عمالة فعطوهم إعفاءات ضريبية لما فرضوا الد- الضريبة الموحدة ال 20% اللي هي زادت في الضريبة الأخيرة دي 25 تمام أيامها قالوا لأ آه، لا بس أنا اقول لك انا بص انا كنت ب... ب... يعني كنت مع صديق ليا من من آه، آه، آه، اهم وزير السيارات في مصر حد صديقي يعني فبيقول لي ان المقاطعات في الصين بتتنافس على جذب المستثمر فتلاقي مقاطعه تقول انا هدي الارض ببلاش تلاقي مقاطعه اخرى تقول انا هبني لك المصنع ببلاش
اه بس ايه المقابل بدل ما تشغل لي 20000 شغل لي 50000
طبعا يعني يعني عارف انت احنا ما حسبناش كده الناس عندنا آه، آه، في النظام السابق كانوا بيدوا كل حاجة بدون ما يعرف هو هياخد ايد الشعب او ما الذي سيعود على الشعب من امتيازات اللي بدها له. اعفاء ضرائب بالله عليك هو إيه- يعني فاد البلد بيه اعفاء ضرائب لا ولا حاجة في البلد بيه اه لا، انا عايز اقول لك انه يعني لك ان تتخيل انه انا لما كنا بنحسب الحكايه كان بياخد ارض ببلاش مرفقه ارض فيها مرافق بتاعتها بيخش يا دوب يبني المصنع بتاعه بياخد آه، آه، من البنوك قروض تمام ولذلك انا الحاجات اللي كنت بستغرب لها ودايما حتى كنت لما نقعد نتفق معاهم زمان نقول لهم يا جماعه طيب ما تيجي تحددوا لنا هامش ارباح يقول لك ما انا عندي اعباء استثماريه اعباء استثماريه يقول لك واخد قرض يعني باني مصنع جايب فلوس يعني ش- الشركات اللي كانت بت- بتعمل الاسكان دي لما جم يصفوا حساباتها مع البنوك ايام احمد نظيف اعمار كان عليها مش عارف 3 مليار ولا كام من البنوك المصريه قال لو هو انت جايب فلوس معاك عشان تستثمرها في مصر ولا جاي تاخد فلوس مصر وارض مصر الراجل بتاع عمر افندي اشت... آه، عشان يستثمر يشتري عمر افندي اشترى عمر افندي ومعاه كمان خد قرض من البنك طب لما يجوم يختلفوا معاه قال لهم خلاص آه، سددوا القرض سلام عليكم ما عندوش ازمه وكلهم كانوا بيعملوا كده ولا انتوا اللي زعلانين صدر- ليه يا اللي صدر جماعه غاز اسرائيل قول لي بالله عليك آه.
دافع ايه آه، لا لا ولا ولا ولا كان- ما هو خد حق امتياز تصدير الغاز خد بيه قرض عمل بيه البتاع خد 50 لذلك مليون هو في دولار خد بالك خد بالك خد 50 انت مليون باصص اسرائيل بس يا احمد يعني بص ل- ل- كمان أصل- الفينوسا الاسبانيه ده اسبانيا اللي هو قاعد فيها حاليا بترد له الجميل ليه؟ لان هو في اسبانيا بامانه شديده هو نفعهم في الغاز وانت متخيل الموضوع بخاص باسرائيل بس؟ لا احنا حتى انا اول واحد طلبت آه، في في تحقيقات صحفيه في صحيفه العربي وفي الكرامه ايامها انه ال- ال- ال- ال- تصدير الغاز للخارج كله يقف ليه؟ انا محتاجه اوديه لاسرائيل ليه؟ واوديه لاسبانيا ليه بسعر آه، آه، مش عارف آه، اقل من ربع دولار ولا نص 75 دولار.
سنت الوحده 75 بس تعدل الحاجات دي تعدل يعني اتعدلت بس طبعا بس بعد إيه؟
م- م- ملف اسبانيا ما تحولش النيابه زي ما ملف اسرائيل تحول النيابه لا ما هو اصله الموضوع بتاع انا انا انا ساعه ما كنت بتعامل اسبانيا معاه- الظاهر فيها انا موضوع بتعامل معاه فيها واحد تقيل يعني اه لا انا بتعامل معاه ما كنتش بتعامل بمنطق سياسي وانا كنت مشارك في قضيه الغاز بتاعت اسرائيل في المحكمه مع آه، السفير ابراهيم يسري لكن عايز اقول لك انه اي ما كانت الظروف لو انت بحثت الموضوع لا آه، اسبانيا اخطر من موضوع اسرائيل ومع ذلك ما حدش اتكلم عليها ومشيت الحكايه واديك شايفه هو عايش في اسبانيا هناك ي- يعملوا طعن هنا ي- بتوع ال- القضاء الاسباني يلف عليهم من ناحيه تانية واوعى تقول لي ان في قضاء بره برضه يعني مش عارف لا الدنيا بايظه فعشان كده انا انا أ- أ- ازمتي للاسف الشديد هو انه احنا مش عارفين نعمل ايه الفتره اللي جايه عشان كده احنا محتاجين واحد تعمل مؤتمر اقتصادي عاجل تدعي فيه كل العقول الاقتصاديه اللي موجوده في البلد لانه ثبت بالدليل القاطع ان الحكومه دكتور انديل حكومه ما دون المستوى في ال- الشغل الاقتصادي لم تحقق طموحات اه الشعب.
يعني لم تحقق طموحات الشعب ولا تحقق ولا حتى طموحات نفسها وانا دايما اقول انا مش قادر اعمل حاجه امشي لان انا ح- اغرق نفسي واغرق الناس وبالتالي انت محتاج تعمل مؤتمر اقتصادي كبير المؤتمر الاقتصادي ده تجيب فيه كل العقول الاقتصادية من مختلف أنحاء البلد من وتجيب فيه ناس من بره مصر اللي اللي مشيت بره مصر تجيبهم هم دول اللي ممكن يحطوا لك روشتة الاقتصاد المصري خلال المرحلة اللي جايه كيف يتعافى الاقتصاد المصري إن شاء هو الله ده بعد المهم.
الدستور بعد آه.
الانتخابات البرلمانيه ان شاء الله آه، استاذ محمود يعني انا صراحه سعدت بالحوار مع حضرتك و آه، يعني دايما ليك آه، اراء آه، جيده وليك آه، رغم ان انا مبسوط ان انت قلت نعم يعني خد بالك بس يعني آه، سعدت بلقائك وان شاء الله نتمنى ان احنا نكون مع بعض آه، يعني في حلقات قادمه ان شاء الله ان شاء استاذ الله محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء بشكر حضرتك شكرا السادة المشاهدين نلتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجكم دعوة الحوار كان معكم أحمد سمير والسلام عليكم ورحمة الله
الشورى قول وحوار